بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هاخد معاكم شخصيه انا شخصيا بحبها لانها شخصيه مغموره في الكتاب لكن جميله فيها حاجات حلوه قوي شخصيه واحد اسمه يهوشافاط هو حفيد لداود يعني هو حفيد لسليمان الجيل الخامس بعد سليمان الراجل ده كان ملك والراجل ده يهوشافاط يعني الله قضى او الله يقضي او الله هو القاضي يهو الاولانيه دي يعني يهوى صفات دي يعني قضاء الراجل ده انا مش هحكي كل حاجه انا عاوز اركز على التسبيح اللي في حياته لان احنا موضوعنا عن التسبيح انما لما بقى ملك عمل حاجه حلوه قوي وعمل حاجه وحشه قوي في الاول الحاجه الحلوه قوي انه عمل حاجة اسمها نزع السواري ايه السواري دي كان قبلها الملوك اللي قبل منه اللي هم اولاد سليمان كانوا وحشين قوي رحبعام واللي وقاسة والناس دول بقوا يحطوا تماثيل على الجبال والناس تعبد التماثيل بدل ما تروح الهيكل تسجد لربنا وطبعا الخطية دي أسوأ خطية في العهد القديم وفي كل العصور عبادة الأوثان معناه انك انت استبدلت ربنا في حاجة تاني وكانت أكتر حاجة حلوة يعملها أي ملك يعجب ربنا إنه ينزع السواري، ينزع السواري معناه إيه؟ يطهر البلاد من التماثيل والأوثان. و... ودي دايما إشارة حاجة مهمة قوي إن أكتر حاجة تفرح ربنا إنك تنظف حياتك. في حياتك في سواري، السواري دي قد تكون تعلقك بالفلوس، قد تكون زعلة مع شخص، قد تكون روح الإدانة اللي فيه، قد تكون إنك بتكذب بالساهل. قد تكون علاقة غلط في حياتك في سواري عاوز ترضي ربنا خلي أول معركة إنك تنزع السواري دي بتعجب ربنا قوي وفي نهاية حياة كل ملك لو عمل كده يقول لك مش عارف حياته كذا كذا وقد نزع السواري يعني تفضل دي اللي أعداله بعد بعد ما ماتوا إنه عرف يطهر البلاد دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا الحاجة الوحشة اللي عملها بقى يهوشافاط انه ناسب او صاهر اخاب الملك اخاب ده لو تفتكروا كان ملك اسرائيل هما كان في اسرائيل وفي يهوذا فاخاب ملك اسرائيل ده من اسوا الملوك اللي عدوا على اليهود وكان مراته ايزابل ابوها رئيس كهنه الاوثان فدول كانوا بؤره فساد لليهود فاخاب لقى يهوشافاط ربنا مديله نعمه فقام لعب لعبه كده وجوز بنته لابن أخاب عشان يبقوا إيه نسايب ويسهروا بعض فبقت إيه بقت عيلة واحدة دي زعلت ربنا جدا معنى كده في حاجة تفرح ربنا قوي إنك تشيل الخطية وحاجة تزعل ربنا قوي إنك تعاشر الخطاة إنك أنت تبقى إيه مها مهادن الشر إنك تدخله بيتك وفعلا أخاب خد يهوشافاط أكبر يدخل معاه حرب لولا رحمة ربنا كان يهوشافاط هيموت في الحرب دي وكانت تنتهي حياته نهاية وحشة هنقرأ أخبار أيام 19 و20 وتركيزنا بس على فكرة التسبيح أخبار أيام تاني إصحاح 19 ورجع يهوشافاط ملك يهوذا إلى بيته بسلام إلى أورشليم دي بعد المعركة الخسرانة اللي, اللي ساقوا فيها أخابه كان هيضيعه وخرج للقاء إياه بن حنان الرائي الرأي عن النبي يا جماعة كانوا يسموه الرأي ساعات وقال للملك يهوشافاط أتساعد الشرير وتحب مبغضي الرب انت عارف ان أخاب ده مبغضي الرب ازاي تقف معاه في حرب ازاي تدخل معاه في معركة ازاي تحط ايدك في ايده شوفوا قد ايه خطية مصاهرة الأشرار وحشة يبقى شخص تقي جدا وبعدين يجي لما يناسب ولا يصاهر ما عندوش مشكلة يقول لك من نفس المستوى نفس المستوى تقصد ايه المادي المادي ده ايه والروحي طيب ما يفكرش فيه يقول لك اصل احنا ناس ربنا يعني مدينا شوية فلازم ناس على قد المستوى مستوى المادي يعني طب الروح دي غلطة عمره وفي بيوت كتيرة باظت بسبب الطريقة دي انه لما صاهر دخل في علاقة مع ناس مش بتوع ربنا خسر كل حاجة فجاله الرأي يوبخه لأن الراجل ده بيح... ربنا بيحبه لأنه إنسان كويس عمل حاجات حلوة في أول ملكه لكن دي كانت غلطة هتضيعه أتساعد الشرير وتحب مبغض الرب فلذلك الغضب عليك من قبل الرب ربنا غضبان عليك على دي على الخطية دي بالذات غير أنه وجد فيك أمور صالحة لأنك نزعت السواري من الأرض وهيأت قلبك لطلب الله خلي بالكوا هو هيتحسن دلوقتي يعني رب جه قال له ربنا غضبان عليك انما ده بقى ايه من الناس اللي بتتوب توبه حلوه فيتعدل على طول بس هو بيقول له كده بيقول له ايه عارفين في الرؤيا يقول لك عندي عليك وعندك هذا يعني ايه ربنا اصله فير فيجي يقول لك بص انا مش ناسي انك عملت دي بس انا زعلان من دي لان في واحد ساعات يخدر ضميره يغطي الاثم بتوبه في آية تقول كده يغطي الإثم بثوبه فيعمل مثلا يقول لك أنا هطلع هي الصفقة دي جت يعني كده من تحت الترابيزة بس أنا هطلع 20% لربنا إيه يعني هو ربنا بياخد رشوة بدل العشور يخليها 20 في المرة في المية عشان إيه ضميره يهدى لا لا ما ينفعش أو واحد يكون بيلخبط في حياته خالص ويقول لك بس أنا إيه بعمر الأديورة تعمر الأديورة وهو ربنا بتضحك عليه ما تخليك في حياتك الأول فهنا قال له غير أنه وجد فيك أمور صالحة يعني ربنا شايف لك الحتة الحلوة يبقى ربنا برضو قاضي عادل عشان كده يهوشافاط اسمه الله قاضي فربنا شايف الصح وشايف الغلط أنت نزعت السواري من الأرض وهيأت قلبك لطلب الله هي التانية دي بقى اللي هتنقذ إن هو عيب عاوز ربنا في شخص عاوز ربنا دي عند ربنا غالية قوي يعني عنده استعداد يسمع عنده استعداد يقبل عنده استعداد يتغير عاوز يمشي صح فأقام يهوشافاط في أورشليم ثم رجع وخرج أيضا بين الشعب مئر سبع إلى جبل إفرايم وردهم إلى الرب إله أبائهم ابتدى بنفسه كملك يرجع الناس لربنا ده بيعمل شغل خدام ده ملك نادرا ما كان في ملك يرد الناس لربنا دي شغلانة النبي في الوقت ده إنما يهوشافاط من غيرته ابتدى هو اللي يشجع الناس على التوبة وأقام قضاة في الأرض في كل مدن يهوذا المحصنة في كل مدينة فمدينة وقال للقضاء انظروا ما أنتم فاعلون لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب عمل حاجة تاني حلو مش بس شجع الناس على التوبة بقى يجيب قضاء رؤساء زي زمن القضاء قبلها ب 500 سنة ويوصيهم يقضوا للناس بالعدل ويقول لهم بصوا انتوا مش بتحكموا للناس انتوا بتحكموا لربنا يعني خلي ضميرك قدام ربنا احكم بالعدل لان اللي هيحاسبك ربنا لان في الزمن ده كان الغش سهل وهو معكم في امر القضاء والان لتكن هيبه الرب عليكم احذروا وافعلوا لانه ليس عند الرب الهنا ظلم ولا محاباه ولا ارتشاء افتكروها اسمه الله قاضي يهوشافاط قال لهم ربنا ما بيحبش ابدا المحاباة والرشوة والظلم وكذا في أورشليم أقام يهوشافاط من اللاويين والكهنة ومن رؤوس أباء إسرائيل لقضاء الرب والدعوة ورجعوا إلى أورشليم يعني زي عمل كده لفة رعوية في بلاد اليهود كلها وفي كل قرية عمل قاضي وجاب الكاهن وجاب اللاوي وظبط الدنيا كلها كأنه عمل حملة افتقاد طهر البلاد من السواري ورجع أمناء خدمة وخدام فإيه الدنيا بقى لها شكل طبعا ده يفرح ربنا قوي يعني شخص واحد عمل نهضة بعد كذا مئة سنة الناس كلها ابتدت تعبد أوثان ملك واحد عرف يرجع الناس لربنا وأمرهم قائلا هكذا تفعلون بتقوى الرب بأمانة وقلب كامل وفي كل دعوة تأتي إليكم من إخوتكم الساكنين في مدنهم بين دم ودم بين شريعة ووصية من جهة فرائض أو أحكام حذروهم فلا يأثموا إلى الرب يعني أي خناقة بين اتنين أي مشكلة شوفوا وصية ربنا بتقول إيه وحذروا الناس عشان يمشوا صح فيكون غضب عليكم وعلى اخواتكم لو ما لو ما عملتوش اللي ربنا قاله هكذا افعلوا فلا تأثموا وهو ذا أمريا الكاهن الرأس عليكم في كل أمور الرب وزبدية بن يشمعيل الرئيس على بيت يهوذا في كل أمور الملك والعرفاء اللاويين أمامكم عمل حاجة اسمها هيراركي كده اللي هو الهرم الإداري أو الهرم الوظيفي عمل قضاة في كل بلد اللي كان عملها موسى زمان قوي لو تفتكروا بعد مشورة يسرون الحمام في كل بلد حاطط كاهن ولاوي وقاضي واخدين بالكم فوق منهم بقى في لجنة مسؤولة عن ده كله وهو فوق ده كله واخدين بالكم فأصبح في شكل منتظم للخدمة في كل بلاد يهوذا تشددوا وافعلوا وليكن الرب مع الصالح يعني ربنا هيجازي الصالح الدنيا ماشية حلو طبعا مين اللي يفرق لما الدنيا تمشي حلو عدو الخير الشيطان لازم يفرق نشوف ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب بمؤاب دول دايما أشرار وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة مين عارف مؤاب وعمون دول أصلهم إيه دول نتيجة غلطة لوط لوط لما تخلى عن إبراهيم وطلع سدوم وعمورة وكان سدوم وعمورة هتتحرق هرب مع بناته ومراته بقت عمود ملح في السكة بناته من كتر ما اتعلموا الفساد في بلاد سدوم وعمورة عشروا أبوهم جابوا منه بقى مؤاب وعمون فأصبح نسل مؤاب ونسل عمون دول يعني أسوأ شعوب رمز للفساد والشر ناس زي البر البربر دول اللي كانوا بيهجموا على الأديرة ما عندهمش مبادئ ولا أخلاق وناس يعني قمة الشر فكانت الحرب معاهم دايما بتبقى صعبة جدا لأن دول ناس يعني يذبحوا أي حد قاموا على يهوشافاط للمحاربة دول فعلة الشر دول عمال إبليس فطبعا لازم إبليس يهيجهم على الراجل الطيب ده اللي بيظبط الخدمة فجاء أناس وأخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من آرام وها هم في حصون تمار هي عين جدي فخاف يهوشافاط لأن فعلا العمى الحرب مش متكافئة في الوقت ده يهوشافاط ملك على يهوذا في الوقت ده في ملك تاني اسمه ملك إسرائيل إسرائيل عشر أسباط يهوشافاط سبط ونص لأن بنيامين ما كانش فاضل منه كتير يعني هما سبطين يهوذا وبنيامين بس بنيامين في آخر سفر القضاء حصل مذبحة شالت تلات أرباع سبط بنيامين فعدد بتوع يهوذا محدود قوي فمهما كان جيش يهوشافاط مش قد الجيوش اللي زي النمل بتاعة البربر دي فخاف يهوشافاط هنشوف الراجل بتاع ربنا يعمل ايه وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا السمة المميزة ليهوشافاط جعل وجهه ليطلب الرب اللي هي جت في الأصحاح اللي فات هيأت قلبك لطلب الله اللي يعرف يجري على ربنا ما يخسرش أبدا أول حاجة فكر فيها الحقني يا رب على فكرة دي حصلت كتير قوي في تاريخ اليهود اللي منهم واعي كان يعمل كده منهم ناس مغفلة كتير كانت تعمل ايه الحقونا بتوع مصر الحقونا بتوع بابل ياخدوا على دماغهم وربنا بيستنى التكة الأولانية دي أول ما هيحصل مشكلة هتفكر في ايه هتقول يا رب ولا هتقول يا مصر فأشعية يقول لك تلجأ لمصر يقول لك مصر الذي يتكئ عليها كمن يتكئ على عصا تثقب يده يعني ايه يعني عصايا ت... توجعك يعني انت انت بتتكي على اي عصايا هتخرم ايدك وتطلع ونادى بصوم في كل يهوذا عمل حاجة حلوة الراجل ده رجل صلاة ورجل صوم عارف ان ده الحل فاجتمع يهوذا ليسألوا الرب يهوذا هنا بمعنى شعب يهوذا وجاءوا أيضا من كل مدن يهوذا ليسألوا الرب فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة الدار الجديدة هو نسيت أقول لكم أنه كان ابتدى يعمر الهيكل اللي كان خربان لأن الناس بتعبد أوثان فكل الحاجات دي تفرح ربنا وقال يا رب إله اسمعوا صلاته يا رب إله أبائنا أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك الهيكل قائلين إذا جاء علينا الشر سيف قضاء أو وبأ أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلص هو لغاية دلوقتي ما طلبش حاجة هو بيعمل إيه؟ بيراجع الاتفاق مع ربنا ده إيمان البسطاء الطريقة دي بتعجب ربنا أوي يا جماعة انك تكون حافظ الوعد الوعد وتراجعه على ربنا مش انت يا رب اللي جبتنا الارض دي مش انت يا رب اللي وعدت لو جينا لك ما تكسفناش مش زمان سليمان جدنا اتفق معاك في المكان ده لما يحصل ضيق او وباء او وجع او مشكلة او حرب لو صرخنا هتسمع طب احنا جينا اهو اهو ده اليوم بتاعنا بقى اللي احنا متفقين عليه من قبل كده وبعدين ايه يقعد بقى ايه يتدلع على ربنا ابراهيم خليلك ها صاحبك فما تكسف يعني يصح هيزعل احنا اولاده واخدين بالكم وسليمان اللي عمل الهيكل انت متفق معاه طبعا ابراهيم وسليمان فين في الوقت ده عند ربنا ودي تؤكد فكرة الشفاعة فاهمين الزمان ان الناس بت... بتذكر الاجيال اللي قبل كده لان غاليين على ربنا والآن هو زابان وعمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدعوا تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم يبدو كان في تساؤل عند اليهود لغز ربنا مسح شعوب كتير قوي قدام اليهود وهم ماشيين في سينا وعلى الأردن لغاية ما دخلوا فلسطين إنما ساب شعبين ثلاثة ما جاش جنبهم وهم أشرار بنو مؤاب وبنو عمون وجبل سعير طب ليه يا رب سبتهم شوكة يعني ما انت شلت الأموريين والمؤابيين والع... اسمه ايه ده ال... يعني عوج ملك باشان وال... طب ما جاتش على دول قال له يا رب انا مش فاهم انت ما شلتهمش من زمان ليه فظهر عشان اليوم ده لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم فهو ذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه يا إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا كلمة جميلة يا ريت نحفظها نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعين احنا مش عارفين نعمل ايه ولكن نحوك أعيننا يعني هتعدي عليك لازم موقف زي كده لازم الآية دي هتقولها من قلبك في يوم من الأيام لما تقف في موقف محير جدا وتبقى مش عارف تتصرف وقليل الحيلة هتقول له يا رب لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا لسه فاضل أمل هبص عليك الحل عندك مش عندي وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم هم متوقعين مذبح فمحدش هيعيش بعد شوية وأن يحزائيل بن زكريا بن بنايا بن عائيل بن متانيا اللاوي من بني أساف كان عليه روح الرب في وسط الجماعة ده واحد من المرنمين بقى من بتوع التسبيح الحل هيجي من بتوع التسبيح ما هم دول احنا قلنا ايه بنور وجهك يسلكون فاكرين بتوع التسبيح دول هم اللي يجي لهم الرد على طول أسرع ناس فقالوا فقال اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم ويا أيها الملك يهوشافاط جال الرد جالك الرد ليه أصل بتاع تسبيح لاوي هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتعوا بسبب هذا الجمهور الكتير لأن الحرب ليست لكم بل الله بصوا بقى المعركة مش بتاعتكم خلاص الطلب وصل عند ربنا وربنا قال اطلعوا منها ملكوش دعوة خلاص دي بتاعتي أنا دي الحرب ليست لكم أحلى خبر يجي لك لما ربنا يقول لك الموضوع عليا خلاص الموضوع بتاعي أنا ده اللي حصل وقت موسى لما موسى صرخ لربنا قال له أنت بتصرخ ليه طب اقف واتفرج اقف واتفرج انا مش عايزك تعمل حاجة الموضوع بتاعي دلوقتي مش بتاعك انت ده اللي حصل وقت حزقية الملك لما سنحريف جاي محاصر البلاد بمئات الآلاف من العساكر فحزقية جري وحط الورق على المذبح وقال له رب يشتموك يا رب قال له اطلع منها سيبها لي خلاص سيب لي الورق ده سيب لي الطلب فأشعيا راح بعت لحزقية بيقول له ربنا بيقول لك ما تعملش حاجة خالص ولا عسكري الموضوع بتاعه طلع ملاك خلص الموضوع 185 ألف في الليلة دي الملاك شالهم فربنا له ساعات كده يتدخل بشكل صريح يقول لك ما تمدش ايدك خلاص دي بتاعتي انا دي بس عاوز صلاه وصوم الحرب ليست لكم بل الله بس شوفوا بقى احنا كل ده بندور على التسبيح غدا انزلوا عليهم الله يا رب ما انت قلت الحرب ليست لكم انزلوا عليهم لا انزلوا عليهم يبقى هنموت او على الاقل هيروح مننا كمية عسكري لا لا مفيش كده انزلوا عليهم هو ذا هم صاعدون في عقبة صيص فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية يروئيل ربنا طبعا عامل بقى إيه الاستكشافات بتاعته والمخبرين وشايف الأماكن وعارف كل حاجة فهم ما مش شايفين فقال لهم هيجوا إزاي وهيعدوا منين ليس عليكم أن تحاربوا امال هننزل نسلم عليهم طب هننزل ليه هو لسه بيقول انزلوا عليهم طب انزلوا عليهم وما تحاربوش هنشوف قفوا اثباتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم لا تخافوا ولا ترتعوا يا رب هننزل ووشنا في وشهم وما نحاربش يعني كمان ممنوع حد يرفع سيفه يبقى بيكسر كلام ربنا ده معناه انزلوا وحطوا رقبتكم كده بس عشان ايه هم يطيروها بالساهل ايه ده هم فهموها كده لا تخافوا ولا ترتعوا غدا نخرجوا للقائهم والرب معكم انما يهوشافاط ده بقى طلع استاذ عمل ايه يهوشافاط صدق ربنا وما تسألش هيحصل ايه وايه المفروض هو ربنا قال ده موضوعي هو شبط في الكلمة دي وقال خلاص فخر يهوشافاط لوجهه على الأرض وكل يهوذا وسكان أورشليم سقطوا أمام الرب سجودا للرب خلي بالكم هما سجود إيه ده سجود شكر ده سجود شكر ربنا قال أنا هتصرف فسجدوا قالوا له كتر خيرك يا رب يعني نشكرك يا رب نشكر طب ما لسه ما حصلش حاجة لا خلاص هو ربنا هيغلط في كلامه ربنا قال كلمة يبقى لازم يكون قدها حتى لو نزلنا وحتى لو قربنا منهم وحتى لو هم عددهم أكبر ربنا قال الموضوع بتاعي خلاص فسجدوا شكرا سقطوا أمام الرب سجودا فقام اللاويين طبعا بقى اللاويين بقى بتوع التسبيح ما صدقوا بقى من بني قهاتين ومن بني القرحيين ليسبحوا الرب إله إسرائيل بصوت عظيم جدا دي اتقلبت حفلة ولسه الحرب ما تاني يوم خلي بالكم ده ليلة المعركة انما اللويين بقى هيصوا هيصة بقى ما فيش كأنهم انتصروا خلي بالكم بقى من عظمة الإيمان هنا هم انتصروا قبل ما ينتصروا لمجرد ان هم صدقوا ربنا قال ما تخافوش الحرب بتاعتي فبقت الناس مهيصة وعاملة حفلة وصوتهم جايب آخر الدنيا وبيسبحوا كأنهم في السماء لسه وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع وعند خروجهم وقف يهوشفات وقال اسمعوا يا يهوذا رجل عظيم وسكان أورشليم آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا اوعى حد يتشكك راس مالنا الإيمان احنا نازلين المعركة هتلاقوا المنظر مرعب هتلاقي وشهم يقطع الخميرة بالبيت ما ما تتخضوش تمسكوا بالإيمان اللي ابتديناه لازم نكمل فيه ربنا وعد وقال أمان يبقى أمان آمنوا فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتفلحوا على الجدع اللي وقف بتاع اللويين ده اللي قال لهم ربنا بيقول قال لهم صدقوه بدل قال كده ما تتشككوش لأنه ممكن يطلع واحد يقول إيه ويعني مين قال إن الكلام ده من ربنا ما يجوز واحد بيفتي ويطلع بقى التشكيك فلما استشار الشعب شوفوا بقى حاطط مستشارين كلهم عندهم ايمان قال لهم تفتكروا نشجع الناس ازاي احنا داخلين المعركة وهننزل واول ما هيشوفوا المنظر كل الناس هتترعب مفيش تكافؤ خالص فاستشار الشعب الشعب كله مؤمنين ناس حلوين قالوا له قول نقول لك خلينا نكمل التسبيحة بتاعت امبارح وسيبك من الحرب خالص التسبيحة هتخلي الناس مبسوطة وناسية انها حرب وخلي ربنا يعمل شغل فأقام مغنيين للرب يعني متوقع دلوقتي يعمل ايه يجيب رؤساء الكتايب ويرص الجيش مع معركة لا لما خد مشورة صالحة بعد الصلوات الحلوة دي طلع في الصدارة ايه المغنيين المعلمين تصوروا المعلمين طالعين يحاربوا واخدين بالكم أقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة يعني كله يلبس الطقم بتاع العيد التونيا البيضة المكوية والزنار الأحمر وكله يتشيك ليه هنروح نحارب ايه هو ده حاجة جميلة قوي في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين يعني ايه المتجردين ده لقب المتجردين للحرب اللي هم الفدائيين او اللي هم طالعين يحاربوا قال لهم لا انتوا ورا متجردين دول ورا قدامكم يطلعوا المسبحين خلي بالكم الفكر المسبحين قبل المتجردين وقائلين ايه بقى احمدوا الرب لان الى الابد رحمته اللي هو الهوس الكام الهوس التاني اللي احنا بنقوله كل ليلة يبقى واضح ان هو كان طقس من زمان لان ده موجود في المزامير وهو موجود في يهوشافاط وموجود في كنيستنا ليه لان ده الهوس بتاع 135 مزمور 135 ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ربنا بقى شغل الملائكة بقى قال لهم بصوا جماعة اليهود دول عليهم يسبحوا انتوا بقى ملائكة انزلوا خلصوا انتوا بقى المعركة فجعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الأتين على يهوذا فانكسروا وقام بنو عمون ومؤاب على سكان جبل سعير وقعوا في بعض ليحرموهم ويهلكوهم وقعوا في بعض وقع سود فبقوا يدبحوا في بعض ولما فرغوا من سكان سعير ساعد بعضهم على إهلاك بعض والباقيين بيعملوا إيه؟ بيغنوا لسه بنغني وبنساب ولما جاء يهوذا إلى المرقب هم جايين بيسبحوا عمالين يقربوا فلما وصلوا إلى المرقب المرقب يعني المطرح اللي يشوفوا فيه هم بقى متصورين هيلاقوا جيش طويل عريض مصطف للقتال جاهز للمعركة ودي اللحظة الف... المصيرية اللي الناس قلبها يقع لقوا منظر مسلي جدا لما وصلوا إلى المرقب في البرية تطلعوا نحو الجمهور وإذا هم جثث ساقطة على الأرض ولم ينفلت أحد كله مات بإيدين بعض يعملوا إيه اليهود يعملوا إيه يكملوا التسبيح فاهمين إزاي وراهم إيه غير كده أولها تسبيح وآخرها تسبيح ونصها تسبيح مفيش حاجة اتغيرت ف فأتى يهوشافاط وشعبه لنهب بأموالهم فوجدوا بينهم أموالا وجثثا وأمتعة ثمينة بكثرة فأخذوها لأنفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها وكانوا ثلاث أيام ينهبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة سمى على, على اليوم ده لأنهم هناك باركوا الرب اتسمى الوادي وادي بركة عشان قعدوا يقولوا باركوا الرب لأن إلى الأبد رحمته لذلك دعوا اسمه المكان وادي بركة إلى اليوم ثم ارتد كل رجال يهوذا وأورشليم ويهوشافاط برأسهم ليرجعوا إلى أورشليم بفرح لأن الرب فرحهم على أعدائهم ودخلوا أورشليم ها بالرباب والعيدان والأبواق إلى بيت الرب تاخدوا بالكم طلعوا بيسبحوا حاربوا بيسبحوا رجعوا بيسبحوا أجمل حرب في الدنيا فسح ابتدت بتهديد وموت وإعدام ومذبحة وناس ملهاش آخر إنما طلعت في الأول وفي الآخر فسحة في زينة مقدسة ويقود الحرب كلها جماعة المغنين والمسبحين ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق إلى بيت الرب وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل كله كش كله رجع لورا ليه طلع ان اليهود دول معاهم اله بيحارب عنهم هي ديتها بس يصوموا ويصلوا ويسبحوا بس كله يرجع لورا فكل الملوك التانية كشت عرفت بقى ان الجماعة دول محدش يقرب منهم دي كانت سمعة اليهود في الاول من وقت موسى لما يشوع بعت الجاسوسين ودخلوا عند الرحاب الزانيه قالت لهم كل الدنيا مرعوبة ليه قالوا لها ده انتوا بلادكم دي ما تتغلبش قالت لهم لا اسكتوا ده احنا كلنا مرعوبين احنا سامعين عن شعب لا يهزم لأن إلهه يتقدم فقالت لهم ينفع انضم ليكم قالوا لا ينفع وعشان كده انضمت رحاب كانت سيرة هذا الشعب الفقير شعب فقير جدا اليهود في الأول اللي طلعوا من مصر دول شعب لا يغلب ليه؟ لأن إلهه يتقدم هي بس شغلتهم يمسكوا الدف والرباب والعود ويشتغلوا وكانت هيبة الله على كل ممالك الأرض الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحوا الله من كل جهة الموقف ده يعلمنا إيه الحكاية عاوزة إيمان حكاية التسبيح دي تصدق ان كل المشاكل ممكن تتحل لو قضيتها تسبيح تصدق ولا ما تصدقش هي عاوزة بقى الحتة دي لو صدقت هتدوق هي المشكلة انك مش مصدق لان اظن المشكلة دي اكبر من مشكلتك مهما كانت مشكلتك أو مشكلة ولادك أو شغلك أو حالك اللي احنا بنقراه ده أكبر تقدر تقضيها تسبيح تقدر تكون اللاويين هم أهم فرقة عندك في حياتك حواسك كلها تبقى مشغولة بالتسبيح لو عرفت تقضيها تسبيح مش هترفع سيفك مش هتحتاج تحارب هتلاقي التساهيل في كل حاجة هتتفرج على الجثث ان كل اعدائك تحت رجليك هتبقى رح حياتك فسحة هتبقى حياتك متعة ومنها بقى ترجع اورشليم هتدخل السماء مكمل فاهمين ازاي يعني اللي بيبتدي تسبيح على الارض بيدخل على السماء ما بيقولولوش فين الباسبور عدي ده اصله باين من منظره ده قضاها تسبيح فده تبع السماء طبعا لكن لما اول ما يقولوا لك فين الباسبور فين الفيزا اعرف بقى انك انت ناقصك تسبيح لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين